الروح القدس الإله الواحد آمين نبتدي بإصحاح واحد من رسالة فيليب بولس وتيموساوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامسة نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح المقدمة دي مشهورة لبولس أنه دايما يعرف نفسه في الأول وعادة يقول عبد يسوع إشارة إلى لاهوت المسيح وأحيانا يقول رسول يسوع المسيح لأنه فرحان أن ربنا اختاره كرسول بولس في ميزة جميلة أنه دايما يذكر اللي معاه محبش يخدم لوحده محبش يتكلم بلسانه لوحده معتبر نفسه دايما الخدام دول فريق مهما كان هو متميز بمواهب ومعجزات ورسول إنما قدرش يلغي أبدا إن حواليه ناس مهمين في الخدمة تيموساوس كان معاه في السجن عشان كده هو بعت الرسالة دي من سجن روما فتيموساوس كان مسجون معاه لأن في رسالة العبرانيين بيطمنوا بيقول لهم اعرفوا إنه تيموساوس قد أطلق طمنوا تيموساوس طلع كان الناس قلقانين عليه فيعتقد إن بولس خرج قبل منه كمان من السجن إنما تيموساوس لأنه كان تلميذه الخصوصي في المرحلة دي اتسجن معاه كمان عبد يسوع المسيح دايما هو حاسس انه عبد المسيح ودي عشان تؤكد انه شايف المسيح كإله بشكل مفروغ منه لانه هو طالع في كلامه التعبير بسهولة الى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع الذين في فيليب برضه بولس عنده حاجة جميلة أوي شايف كل الناس قديسين دي بقى من علامات نقاوة القلب اللي قلبه حلو عينه بسيطة واللي عينه بسيطة قلبه حلو واللي قلبه حلو وعينه بسيطة يشوف كل الناس حلو فتلاقوه منين ما يخاطب الناس يقول لهم قديسين لأنه شايفهم حلوين بالرغم أنه في بعض الرسائل اللي قال فيها أنتوا قديسين رجع وبخهم على حاجات غلط فبرضه ده يفهمنا حاجة أن القداسة هي رحلة العمر كله يعني احنا بيتقال علينا قديسين في القداس لما ابونا يقول القدسات تعطى للقديسين ما هو مين اللي هيتناول القدسات ما هو الشعب والشمامس وابونا وكلهم خطاء انما مع كده الكنيسه بتنبهنا ان احنا قديسين بحكم وجود الروح القدس اللي فينا الروح القدس بيعمل قديسين فاحنا قديسين بس يعني على اعتبار ما سنكون او بنعمه ربنا قديسين لكن ما نقدرش ننسى ابدا ان احنا خطاء واللي ينسى انه خاطي يتروح منه القداسه انما اللي دايما بيطلب الرحمه ممكن يبقى فعلا قديس فهنا بيقول قديسين مش بالمعنى اللي احنا فاهمينه في الكنيسة يعني ماري جرجس وماري مرقس لا بالمعنى العام بتاعت ان كلنا فينا روح الله القدوس فتقدسنا ونأكل القدسات فنصير قديسين فبيقول إلى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع برضو الرؤية دي جميلة عارفين لو الواحد فينا بيشوف كل واحد مسيحي انه قديس طبعا لازم يحترم وطبعا ممكن يقبله في الخدمة وهيشوف انه لازم له دور في خلاص الناس ولازم دور في بنى الكنيسة ليه لانه شايفه قديس العين الحلوة دي اللي كلها تواضع تخلي الواحد حاسس ان الكنيسة مليانة قديسين ان كانوا قديسين شايفينهم وان كانوا قديسين مش شايفينهم بس القديسين لا يمكن يتقالوا بره المسيح فيتقال القديسين في المسيح يسوع يعني ايه برضو لازمة من لوازم بولس يعني حاجة دايما مرتبطة في لسانه انه يقول في المسيح كتير كل حاجة شايفها جوه المسيح انت لا يمكن تبقى قديس بشوية فضائل واخلاق لا عندناش كلام انت لما تلزق للمسيح تبقى قديس اي قديس من اللي احنا بنفتكرهم كل يوم في الكنيسة هي هو بقى قديس ازاي لزق لربنا ثبت في ربنا التصق بالرب فبان عليه ربنا فبقى قديس يبان عليه بقى الهدوء في القديس يبان عليه التواضع في واحد يبان عليه الصبر يبان عليه الاستشهاد هم في الآخر كلهم قديسين وكل قداستهم نابعة من روح الله القدوس من ارتباطهم بالمسيح فيقول القديسين في المسيح يسوع عشان كده على فكرة في بعض الناس تتضايق لما يحسوا ان احنا بنكرم القديسين او نمجدهم احنا ما عندناش ثنائية ما عندناش فريقين المسيح فريق والقديسين فريق الحقيقة دول فريق واحد هم القديسين جوه المسيح هم أعضاء في المسيح فأي كرامة رايحة القديس رايحة للمسيح من يكرمكم يكرمني فما عندناش مشكلة إنك لما تكرم ماري جرجس ولا العذراء ولا الشهداء انت بتكرم المسيح المسيح ابو الكل ورب الكل وكلهم حتة منه فاحنا ما عندناش المشكلة اللي عند بعض الناس إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليب مع أسقفة وشمامس برضو التعبير ده على بساطته يؤكد إن في كهنوت في الكنيسة من أول يوم يعني مثلا في النهاردة مسيحيين لا يؤمنوا بالكهنوت طب يودوا الآية دي فين ما هو في أسقفة وفي شمامسة من عمر الكنيسة وهنا معناه ان في طبقات يعني درجات ما الشموسيه درجه والاسقفيه درجه والقسيسيه او القمصيه درجه يعني في درجات اهو اذا في اسقفه وفي شمامسه فالايه البسيطه اللي بيقولها وسط كلامه تؤكد ان الكهنوت قصه مسلمه جيل بعد جيل من يد بولس اللي واخد الكهنوت عن الرسل بوضع اليد برضه سلمها للاسقفه اللي بعدين كانوا في فيليبي هم رسموا شمامسه وهكذا نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح دايما يهدي السلام الأول والنعمة أجمل دعوة عندنا أغلى كلمتين تقريبا نعمة وسلام أغلى كلمتين كده تديهم لحد كلمة سلام دي بتاعتنا على فكرة مفيش مانع أبدا تدي السلام لكل الناس لأن المسيح كان دايما يقول سلام لكم منين ما يشوف حد والنعمة دي أصلها كلمة كبيرة وغريبة وجميلة و... ومليانة حاجات كتير قوي النعمة هي كل عطايا الله للإنسان كلمة نعمة دي عشان كده في إنجيل يوحنا أول صح يقول نعمة فوق نعمة يعني إن كنا خدنا زمان مع اليهود نعمة من خلال شريعة موسى إنما في المسيح يسوع النعمة والحق كلها النعمة والحق فبالمسيح يسوع صار يعني اتفتحت علينا طاقات السماء بقى ربنا يخر علينا كل البركات والعطايا والمراحم كل ده اسمه نعمة ربنا تلاحظوا احنا في الطقس القبطي عندنا حاجة جميلة قوي دايما الكاهن في نص القداس يفرح الشعب بأجمل عطية يقول لهم ايه يقول لهم محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة عطية الروح القدس خدوا بس خلاص يبقى الواحد غني جدا لو عنده محبة ربنا عاوز ايه تاني كان ربنا بيحبك نعمة الابن الوحيد يعني خد بقى نعمة الفداء والدم والخلاص والأبدية وال... شركة الروح القدس يعني الروح القدس جواك ساكن فيك مشاركك حياتك لغاية ما يوصلك السماء تكون مع جميعكم طبعا يبقى الواحد فرحان قوي وطاير لأنه واخد كل عطايا الثالوث الأقدس أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح برضو فضيلة من فضائل بولس وكل أنقياء القلب الشكر الدائم الراجل ده كان مسجون والناس دول مضطهدين والكنيسة بتمر بأيام صعبة جدا وبعدها بفترة يستشهد وبطرس يستشهد وكل الرسل ال 12 واحد ورا التاني يروحوا السماء اللي يبص على المنظر يترعب يتخض يخاف على الكنيسة إنما هما بيقولوا إيه بنشكر ربنا على كل حاجة كل وقت قديسين كده نقاوة القلب كده من تعبيرات القلب النظيف الحلو انه ما بطلش يشكر ابدا شايف كل حاجة تمام كله تمام ازاي في مشاكل في هموم في امراض ويعني كله تمام كله حلو اشكر الهي عند كل ذكر اياكم دائما وبعدين القلب الحلو اللي بيحب الناس كلها نسي نفسه فهو مش بيشكر على صحته ولا على عياله هو مش متجوز ولا عنده عيال هو بيشكر لحساب الناس القلب اللي مشغول بربنا مشغول بخلاص الآخرين فأكتر حاجة تفرحه يلاقي الناس تحب ربنا فهو دايما فرحان لأن في ناس بتحب ربنا في كل وقت فلما يشكر على آخرين دي معناها كبير قوي لأن الواحد فينا أناني حتى في شكره وغالبا أناني شوية في طلباته لأن القلب لسه مش نقي عارفين لو القلب بقى نقي خالص هتلاقي نفسك ما بتصليش لنفسك خالص أو يمكن تصلي لنفسك طالبا الرحمة بس والتوبة مش هتطلب حاجة أبدا هتبقى دايما بتصلي لحساب الناس إن كنت تشكر على أخبارهم وظروفهم أو تطلب الرحمة ليهم أو خلاصهم إنما شغال لحسابهم لأن القلب النقي يبقى دايما ملك للآخرين دائما في كل أدعيتي يبقى كلمة دعوة دي برضو بتاعتنا ها؟ يعني بيدعي كتير مش بس بيصلي مزامير وقداسات إنما دائم الدعاء الدعاء دي عندنا برضه احنا نحب ندعي يا رب بارك فلان يا رب استر على فلان يا رب احمي فلان يا رب غير فلان دائما في كل أدعيتي مقدما الطلب لأجل جميعكم بفرح يعني هو دايما بيصلي لهم وبرضه سمة أخرى من سمات هذا الرجل العظيم إنه دايما فرحان إنه ما بيبطلش صلاة إنما هو بيصلي فرحان على طول وبيشكر على طول الثلاثي ده بولس كان مغرم بيه وبيتكلم عنه كتير الثلاثي اللي هو إيه صلاة شكر فرح قالها مثلا في تسالونيك الأولى إصحاح خمسة يقول إيه افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتك وده اللي ربنا عاوزه منك تصلي على طول تفرح على طول تشكر على طول هو عايش الكلام ده لأن هنا المرة دي مش بيقولها كوصية بيقولها كحقيقة بيقولها عن نفسه يقول أنا بشكر ربنا على طول في كل صلواتي بفرح يبقى فعلا حط إيه شكر وصلاة وفرح على طول ده الشكل بتاع انقياء القلب لأن أنقياء القلب ده مش لازم يكون أسقف ولا كاهن ولا شماس لا ده ممكن يبقى ست غلبانة آه، أمية بنشوفهم صدقوني في الفقر تلاقي واحدة أمية تعبانة جهلة غلبانة ما فقيرة معدمة إنما ما بتبطلش تشكر وشها كله سماحة وفرح ما انساش مرة شاب رجع من خدمة العشوائيات في يوم من عيد وما كانتش خدمته كخدمته في مصر الجديدة فقال بس عاوز ياخد بركة الغلابة فراح راح لعشة كده تحت السلم وكانت ست أرملة ملهاش حد خالص وبعدين يبص يمين شمال مفيش حاجة العشة مفيهاش حاجة هي حتة حصيرة وقلة بس لا سقف ولا دورة مية ولا كنبة ولا أي حاجة وبعدين قال كلمتين بتوع العيد وقال لها صلي يا أمي رجع الولد بيبكي قال لي قعدت ربع ساعة تصلي ما بتقولش غير أشكرك يا رب أنت حلو أوي يا رب خيرك عليا كتير أوي يا رب أنت مغرقني يا رب أنا مش عاوز حاجة أكتر من اللي أنا فيه الولد بيقول أنا قعدت أعيط جنبها هي بتشكر على إيه أنا مش شايف حاجة إنما فرحانة أوي وراضية أوي وشاكرة أوي و... وهي دي بقى نقاوة القلب هو رجع حس إنه شاف قديسة لأنه هي دي القداسة والنقاوة اللي إحنا عاوزين نوصل لها لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن اللي مفرحه كمان إن الناس دي مشاركة في الإنجيل يعني إيه واحد يشارك الإنجيل هو كلمة إنجيل في الوقت ده ما كانش لسه مقصود بيها الكتاب اللي في إيدينا لأنه ما كانش اتكتب كلمة إنجيل يعني إيفانجيليون دي يعني بشارة الخبر نفسه الناس دي مشاركة في الخبر يعني إيه؟ المعنى الأولاني إن هم قبلوا الخبر بإيمان صدقوا المسيح ربنا اتعمدوا عايشين زي ما اتعلموا فمشاركة الإنجيل يعني واحد شريك الإنجيل يعني عايش بيه مشاركه يعني الإنجيل ش- قاعد معاه على طول زي في مثلا في كولوس يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى ساكنة معاك ساكنة فيك فأنت مشارك لحظة بلحظة يوم بيوم ساعة بساعة الإنجيل شغال في دماغك وفي قلبك لأن في شرك إنما المعنى التاني وأظن ده الأقرب للقصد إن هم مش بس خدوا المسيح وفرحانين بيه بقوا إيه يبشروا بيه يعني شركاء الإنجيل هنا معناه إن هم اشتركوا مع بولس في تقديم الإنجيل للآخرين عشان كده الكنيسة بتوسع ما وقفتش على بولس بولس كان ساب فيليبي من بدري لكن واضح الكنيسة كبرت بسرعة لأن كل تلاميذه بفرح بقوا يقدموا الإنجيل برضو دي علامة تانية من علامات القلب النقي إن الواحد حاسس أغلى حاجة عنده الإنجيل عاوز يوصله لكل الناس أغلى حاجة المسيح عاوز يديه لكل الناس واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح يعني اللي ابتدى فيكم خدمة عمل حلو يكمل للآخر التعبير ده فكرنا بالمثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح له المجد عن ناس بدأت ولم تقدر أن تكمل فاكرين الحتة دي في إنجيل لوقا لما قال في ناس ابتدت تبني وبعدين إيه ما كملوش في ناس طالعة حرب وما حضرتش لما كان بيتكلم عن حساب النفقة في ناس حطت رجلها في طريق ربنا بس ما بتكملش حط حدود اول بقى ما يقولوا بقى صوم بجد وصلاه بجد بقى والتسامح وحاجات من دي بص بقى احنا كان اخرنا قداس وابانا الذي يعني كفايه بقى فحاطين حدود لا اللي ابتدى يكمل يكمل إلى يوم يسوع المسيح يوم يسوع المسيح اللي هو إيه يوم لقاء الرب يسوع له المجد على السحاب يوم المجيء الثاني ده يوم المسيح فاحنا كلنا مستنين اليوم ده فكمل لغاية اليوم زي واحد ذاكر خلص نص السنة الأولاني وقعد يا عم لسه على الامتحان كمل مذاكرة لسه اليوم ده أهم يوم فالذي ابتدأ يكمل يبقى الواحد يفتكر ان مفيش حاجة اسمها يقف في نص السكة يقول كويس كده او كفاية كده ما عندناش الحتة دي بالعكس اللي يقول كده يعرف انه هيبتدي يرجع او هيضيع الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا العمل ده اما بشارة اما خدمة يكمل الى يوم يسوع المسيح كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم يعني بصراحة حقي ان انا افكر فيكم كده يعني انا متوقع منكم كده ليه شوفوا بقى الدالة اللي يتكلم بيها والتشجيع كأب عاوز يقول لهم بصراحة أنا عشمي فيكم كده أصل أنتوا طول عمركم غاليين عليا وبتفرحوني لأني حافظكم في قلبي وفي وثقي وثقي يعني القيود اللي مربوط بيها يعني إيه حافظكم في وثقي وهو متربط في السجن حاسس إنه ولاده اللي مربطينه خدمته لولاده هي اللي دخلته السجن وهو متربط متربط بالصلاة مشغول طول اليوم لأنه مش لاحق بقى يروح ويجي زي الأول يذكر ولاده ويدعي لهم ربنا يحميهم ويحفظهم ويبارك خدمتهم فحافظكم في قلبي يعني مش ببطل انسى افتكركم ابدا وادعي لكم وفي وثقي يعني كأن القيود دي شاهدة ان انا ما بطلش اصلي عشانكم حافظكم في وثقي وفي المحاماة عن الانجيل يعني انا هفضل امين وبحامي عن الانجيل عشان انتوا تكملوا الخدمة وتثبيته كل ده شغل هل انت بتحامي عن الانجيل لما حد يشكك فيه ولا مالكش دعوه بالمحاماه عن الانجيل هل بتثبت الانجيل ولا مالكش دور في تثبيته شوف استخدم كذا كلمه عن الانجيل قال مشاركه الانجيل قال المحاماه عن الانجيل قال تثبيت الانجيل ده كل ده, ده ادوار لينا كخدام يا ترى انت بتحامي عن كلمه ربنا بتثبتها في نفوس الناس وفي نفسك بتشارك الإنجيل بالحياة وبالبشارة أنتم الذين جميعكم شركائي في النعم بالرغم أن هو أبوهم الروحي وأسقفهم إنما من ناحية نعمة الفداء نعمة الخلاص نعمة المعمودية إحنا شرك كلنا تمتعنا أن إحنا نتسمى مسيحيين كلنا تمتعنا أن الروح القدس يسكن فينا فنحن شركاء في النعمة دي مش في الكهنوت ها؟ إنما شركاء في النعمة بمعنى أنه واخدين نعمة كبيرة قوي كلنا شركة فيها إذا لازم نبقى شركة في الشغل فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح يعني ربنا شاهد قد إيه وحشتوني طبعا دي تبقى فيها دلة فيها حب فيها كده يعني تعبيرات كده تشجيعية يعني إنه ربنا شاهد قد كده وحشتوني قد كده بحبكم بس لعل يتصور احد ان الحب ده يعني حب بشري عادي اجتماعي عشرة في احشاء يسوع المسيح بشتاق لكم انما الحب ده خالي من الغرض وخالي من المستوى البشري العادي حب رائي ده من جوه المسيح كأنه بولس يمنع نفسه أن يحب إنسان خارجا عن أحشاء يسوع المسيح مش عارف بيعملها إزاي دي يعني عاوز يقول بحبكم بقلب المسيح بحبكم واحنا كلنا اعضاء في جسد المسيح بحبكم كما يحبكم المسيح انا مش بحبكم لان دمكم خفيف او لانه قضينا وقت لذيذ مع بعض أو لا الحاجات دي كلها طلعنا منها وبقيت بحبكم في احشاء يسوع المسيح برضو التعبير ده يدل على شيء ان بولس حاسس باللي ربنا يسوع كان بيحس بيه احشاء المسيح يعني مشاعره من نقاوة القلب انك تشعر بما يشعر به المسيح كلمة صعبة قوي يقولوا بعض المفسرين ازاي الانبياء نطقوا بمشاعر ربنا يسوع مش بس نبوات ما تقروا بعض المزامير الاباء الاوائل فهموها ان داود بيصرخ صراخ المسيح وان ايوب بيئن انين المسيح وأن أرمية بيبكي دموع المسيح في جسيماني طب جابوها منين دي؟ إيه اللي جابك أرمية للمسيح فرق 700 سنة؟ حسيت باللي في قلبه إزاي؟ واخدين بالكم؟ ازاي يا داود تقول ثقبوا يدي ورجلي وانت محدش جه جنبك وحسيت بمرارتها حسيتها ازاي في احشاء يسوع المسيح الروح القدس يخلي الواحد قريب من ربنا قوي لدرجة يشعر بما يشعر به ربنا يسوع له المجد تصور معاه بقى المسيح بيحس بإيه حب جارف للبشر غيرة شديدة على خلاص نفوس الناس آه، آه، كراهية شديدة للشر ومملكته الشر كل المشاعر دي تملأ قلب الشخص نقي القلب وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر البرد كفاية ناس حبي دول واضح نعمل لهم برضه عاوزكم تكبروا عاوزكم تزدادوا اوعى حد يقول أنا كده كويس اوعى تزدادون أكثر فأكثر في المحبة يبقى محدش فينا يقول أنا بحب الناس على قد كده كويس بحب ربنا كده كفاية لا لا مش كفاية لا ده ناس قديسين اهو بيتقال لهم تزدادون في المحبة أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم يعني إيه شوف الواحد يكبر في المحبة في معرفة ربنا في فهم إرادة ربنا يبقى حكاية الزيادة دي أو النمو في كل حاجة واحد كل لما يكبر كل ما يعرف ربنا أكتر كل لما يحب يحبه أكتر كل لما يفتح الإنجيل يفهم أكتر ويجي له وقت يقول يا رب أنا كأني ما كنتش فاهم حاجة ده أنا دلوقتي بفهم كأني بتعلم ألف ب طب وماله كويس كده حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح يعني إيه؟ كلمة تمييز من الكلمات اللي شغلت الآباء القديسين الكبار وقالوا التمييز أو بيسموه الإفراز هو قمة الفضائل يعني إيه؟ يعني الراهب من دول يفضل يجاهد 10 20 30 40 سنة ولما يبقى شيخ قوي وقديس وقلبه نقي زي الأطفال يقول لك بقى عنده إفراز على العمر ده يا دوب بقى عنده إفراز إفراز يعني كل ده عشان يوصل لدي آه التمييز أو الإفراز دي فضيلة الناس الأنقياء تمييز يعني إيه؟ يعني يقدر بسهولة يميز الصح من الغلط هتقولي طب هو في حد ما بيعرفش؟ آه طبعا الرمادي كتير ما هو الصح صح سهل والغلط غلط سهل إنما ساعات يكون صوت يلخبط يا ترى من ربنا ولا مش من ربنا موقف شكله صح بس انت مش متأكد يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا شغلان تعرفين كانوا زمان ما يسمحوا لناش احنا الكهنة الصغيرين ناخد اعتراف كان يقول لك لازم يكون عدى خمسين سنة ولازم يكون خبرة طويلة ومشهود له من بقية الآباء بالإفراز عشان ياخد اعتراف أهو ذنبكم اليومين دول إنما كان زمان كده من كتر ما الكنيسة عارفة قيمة الفضيلة دي الإفراز الحكمة التمييز عشان يقدر يقول كلمة ربنا صح يميز لأن أحيانا يبقى في كده عدم وضوح رؤية فهنا بيقول لهم أنا بدعي لكم عشان تكبروا تكبروا حتى تميزوا طبعا دي من علامات نقاوة القلب إن الواحد يميز يميز مرة واحد من القديسين جات له فكرة ملحة على تفكيره إنه يسيب الصحراء وهو بقى له 40 سنة في الصحراء ويروح يبشر وبقت ملحة جدا ودي اتكررت في حياة ناس كتير إنما الراجل ده من بساطته عمل الآتي راح قعد على باب القلاية وقال للفكرة كده لو كنت من ربنا وديني اسكندرية دلوقتي وأنا وأنا وعظ وبمنتهى البساطة والإيمان قال يا رب لو الفكرة دي منك خليني دلوقتي أوصل اسكندرية وهو في الصحراء فطبعا بعد شوية تأكد إنها كانت من الشيطان مع إن شكلها حلو راجل 40 سنة وكبير يعني تخاف عليه من إيه لأ طلعتش من ربنا كمل حياتك في البرية انت رسالتك الصلاة والصوم ما طلعتش من ربنا طب ده اتلخبط دي لما يبقى جاله فكرة بشر انزل بشر خسارة الناس اللي ما تعرفش ربنا على فكرة اتلخبط بس عاوزة تمييز عاوزة تمييز مش كل واحد له رسالة زي التاني حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح شوفوا بولس عاوز ولاده مفهومش غلطة قالها في حتة تاني بطريقة جميلة قال أنا عامل زي الأم اللي عندها عروسة بتجوزها فعاوز على العروسة إيه بيرفكت ما فيهاش عصر ما فيهاش غلطة تفضل تجمل فيها وتلون فيها عشان تبقى عروسة حلوة فقال أنا خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح بنفس الروح بيقول ايه عشان تبقوا بلا عثرة في يوم المسيح يوم ربنا ما يجي كده تبقوا عشرة على عشرة مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح في الحالة دي لما يكون واحد عمال يكبر في المحبة والفهم والمعرفة هيحصل ايه هيبان عليه ثمر ثمر البر هو ثمر الروح اللي قاله في غلطية خمسة المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والوداعة وال... ثمر بقى بان عليك تغيير بان عليك نعمة بان عليك حاجات مش موجودة في الناس ده الثمر اللي هو النتيجة الطبيعية بتاعت حياتك مع ربنا ثمر البر الذي بيسوع المسيح الثمر برضه بالمسيح اوعى تفتكر انك لما بقيت فرحان دي لوحدها لا دي بالمسيح بقيت لطيف زيادة دي بالمسيح وديع دي بالمسيح طويل الأناة دي بالمسيح يسوع لمجد الله وحمده في الآخر اللي يبصوا عليك وعلى صفاتك الجميلة يمجدوا ربنا يحمدوا ربنا أن ولاده بالجمال ده ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة الناس دول في فيليبي قلقانين عليه لأنه في سجن روما متوقع أعدام كل الدنيا متوقعة أنه هيموت قريب ويمكن يموت في أي لحظة لأن نيرون ملوش قواعد فيقول أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري إن كنتوا قلقانين عليا يعني قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل عكس كل المتوقع الشخص العادي يقول يو بولس اتسجن وقفت الكرازة باظت الخدمة هينهاروا عياله هيروحوا فين بعد منه ده ناس كتيرة قوي هتضيع كده ده بولس ده روح كنيسة الأمم لا لا لا حيلك حيلك هو في حاجة ربنا بيعملها مش حاسبها حتى لو بولس العظيم ده اتسجن وبقاله سنتين في اليهود مسجون وهو في روما مترحل ومسجون مش عارفين آخرها إيه إنما بولس يقول اطمنوا خالص أنا أموري آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل آلت يعني تحولت إلى أكثر إلى تقدم الإنجيل وتقدم الإنجيل معناها إيه؟ الإنجيل هنا يتقدم يعني الكرازة تنتشر الخدمة تتحسن تقدم الإنجيل مش معناه الإنجيل يعني يتكتب أكتر لا تقدم الإنجيل معناه ببساطة أنه الخدمة تنمو لأن الإنجيل قلنا هنا مش بمعناه كتاب بمعناه بشارة بمعناه خبر فالإنجيل بيتقدم يعني بينتشر بسرعة بيغير في الناس كتير حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح يعني إيه بقى دي؟ يعني قيودي اللي الناس كلها فاكرة ما هو طالع عليه تهم كتير ده راجل بتاع فتنة ده راجل عامل عصيان على قيصر ده راجل متهم إنه بيتآمر ده راجل اللي بيقولوا عليه حرامي اتقال عليه تهم طبعا ما حدش هيقول إنه مسيحي مش هيتسجن عشان كده إنما ربنا كشف السر إن كل التهم الأخرى وقعت فبان كويس قدام قيصر وقدام كل بيت قيصر ان الراجل ده متهم فقط لانه مسيحي فاهمين دي لوحدها اصلها يعني تزينه تجمل الصورة ان كل الناس عرفت ان وثقي ظاهرة في المسيح يعني انا مسجون عشان المسيح ما بقاش حد قادر يتبلى عليا في حاجة تاني في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع دار الولاية اللي هو البيت قيصر يعني وفي كل مكان كل الناس عرفت انه الراجل ده من اجل مسيحيته مزوم اكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون اكثر على التكلم بالكلمة الناس خدت جرأة من سجن بولس انها توعظ برضه ساعات يا جماعة تعدي على الكنيسة ظروف صعبة وللوهلة الأولى الواحد بضعف إيمان يقول إيه خسارة دي أزمة ده الكنيسة هتضعف الكنيسة هتتهز نفاجأ بالعكس إن ساعات مع الظروف الضيقة القاسية نلاقي الناس اتحمست أكتر والغيرة ملت قلوب الناس كلها وبقى الشعب كله يخدم واللي كان نايم في الخط صحي وبقت في جرأة أكتر من الأول هو ده اللي بيحصل من جيل لجيل فبيقول أكثر الأخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يعني كل المسيحيين اللي عارفين إن أنا مسجون عشان خاطر ربنا يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أصل كان ممكن واحد يقول إيه إذا كان بولس سجنوه أنا اللي هوعظ يا عم لا كله يدخل بقى الجحور إطلاقا ده لما بولس اتسجن بقى كل خادم صغير بيتكلم بكل جرأة عشان يعوض غياب بولس أما قوم ده موقف غريب شوية أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مصر يعني إيه؟ وفي حد هيكرز بحسد؟ تخيلوا حتى الخدمة يدخلها الحاجات الغريبة دي يبقى فيها سبق وتنافس ومين بيتكلم أحسن ومين يجيب ناس أكتر وهنا كمان في ناس داخلة عشان تعلم تعاليف تعليم مش مسيحي قوي منحرف فبيقول في ناس ما صدقت ان انا اتسجنت واتنشطوا واهتموا عشان يقدموا المسيح بطريقتهم اليهودية يعني عاوزين يرجعوه ايه مسيح كده يعجب اليهود مسيح أرضي مسيح يوافق على الختان والناموس ويدعمهم فبيقول في ناس بقت عن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وفي ناس عن مسر عن مسر يعني بيكرزوا بالمسيح صح يفرحوا ربنا ويفرحون هؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص يعني احنا ساعات نسمع عن ناس ليها غرض في الخدمة بتنادي بالمسيح لكن بحزبية يعني بغرض ظانين أنهم يضيفون إلى وسق ضيقا الناس دي فاكرة إيه بقى طب احنا هنغيظه أكتر وهو مسجون بقى أديك اتسجنت واحنا بقى براحتنا هننشر أفكارنا صحيح تغيظ لو هو يعني شخص عادي يبقى محروق جوه السجن مني اتسجنت هم واخدين راحتهم ينشروا افكارهم وانا مش عارف ارد واولئك النص الثاني الحلو عن محبه عالمين اني موضوع لحمايه الانجيل صراحه في الموقف ده اي انسان عادي كان يبقى مشدود جدا يمكن متعزي شويه ان ولاده بيعوضوا غيابه بالخدمه والكرازه انما متضايق جدا من الناس اللي بتستغل غيابه عشان تنشر افكارهم لكن هذا الرجل العظيم الجبار بإيمانه بنقاوة قلبه باتكاله على ربنا قال كلمة جميلة أوي قال إيه فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعل أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح إيه ده يا عم دول قصدينك دول بيغزوك طب دول هيقدموا مسيح كده مش مظبوط قوي قال معلش بدل بيقولوا ربنا يسوع أنا فرحان هو يقصد إيه؟ هو عارف إن ربنا يسوع هيستغل الكل والظروف القاسية دي برضه لخلاص الناس شوفوا الثقة دي بقى إن يكون عنده ثقة إن كل حاجة بتحصل أندر كنترول حتى الحاجات اللي بتغير ده بعد كده هيمسك الهرطقة دول هيبهدلهم في صح ثلاثة اوعوا تفتكروا إن هو بيجامل في الحق إنما إزاي وهو شايف بعض الأفكار الغلط تنتشر يقدر يقول بهذا أنا أفرح كأنه شايف إن ربنا بحكمته هيخليهم يقدموا المسيح شوية وبعد شوية هيرجعهم للحق تاني لكن من حبه لاسم ربنا يسوع بيقول بهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا يعني غصبا عني أنهم أفرح يعملوا اللي يعملوه برضه أنا فرحان وهفرح ومفيش حاجة هتضيع فرحي من علامات نقاوة القلب إن الواحد فرحه ما يروحش منه أهو ده مسجون ومستني محاكمة قدام نيرون والناس بتكيد فيه من بره وبتغيظ فيه والخدمة يمكن فرقت كتير معاه بيقول أنا فرحان وهفرح مفيش حاجة هتضيع فرحي مني بدل معايا المسيح في السجن أنا مش عاوز حاجة تاني فهنا تلاحظوا إنه الرسالة تشيع فرح طبعا لما واحد يكون أبوهم الروحي في السجن بيقول لهم أنا فرحان وهفرح هم كمان هيفرحوا رسالة معزية ومشجعة جدا بيقول لهم أنا فرحان جدا وهفرح سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح هو فهم حاجة تاني أقول لكم بقى فكرة غريبة فهمها بولس واختم بيها دلوقتي بولس الرسول قريب قوي من قلب ربنا ومن فكر ربنا قال احنا لينا فكر المسيح فبيدخل جوه دماغ ربنا له المجد ويفهم فهو فهم معنى ان الجماعة دول بينشروا افكارهم لسه وحاسس ان ربنا ماليه حماس وغيره ضد الفكره دي قال يبقى انا فهمت هو هيطول في عمري عشان اطلع لهم فقال عاوز اطمنكم بقى اللي بيعملوه بره ده يقول لي الى خلاص يبقى انا طالع لهم حتى لو الدنيا كلها توقعت ان نيرون هيموتني لا انا عارف ربنا يسوع شغله فهو باين عليه سايبهم يبرطعوا يومين عشان اطلع لهم بعد كده فهذا يقول لي إلى خلاص عارفين لو هم كانوا طفوا ما لهمش دور كان ممكن يقول خلاص أنا رسالتي خلصت ولادي يكملوا إنما هو حس بمسؤولية قال لا لا لا ده ده أنا لازم أطلع لهم بنفسي عشان كده يقول له ربنا أجل شوية أجيلك يعني أجلها شوية عشان أخلص من الناس دول وأفكارهم الغلط فهو بثقة عجيبة قال اللي بيحصل ده يقول لي إلى خلاص خلاص بمعنى خلاص من السجن هتبقى النتيجة أنه يطلع من السجن عشان يتحداهم يكسر أفكارهم الغلط وخلاص روحي لأنه كده كده اللي بيحصل ده تحت إيد ربنا وكله يقول إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح انتوا عليكم بس تصلوا وروح ربنا يؤازرني عشان أكت عشان كده في الوقت ده بعت رسالة إيه روميا يرد على دول وغلطيا يرد عليهم في نفس الوقت ده كان عمال يرد لغايه ما وقال لهم في روميا انا جاي مع انه ما كانش حد متوقع انه يطلع قال لهم لا هجيلكم لازم اجي لانه ما ينفعش ما اطلع لكوش قبلها اقصد كان رد كان بعت رساله روميا وقال لهم انا هجيلكم لالهنا كل مجد وكرم الابد امين